أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة فاللهم اجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء ثم ما بعد ففي هذا اللقاء أيها الكرام الأحباب وهو مقدمة لهذه السلسلة التي تعلمونها كما قلت لكم في اللقاء الماضي التي هي بعنوان نسيتم اسبوع واحد نسيته هنبدأ السلسلة بعنوان ايه فبهداه مقتدى جزاك الله خيرا فبهداه مقتدى هنتكلم عن مين عن الحاج ابراهيم والحاج محمد عن النبي عن الانبياء عليهم جميعا الصلاه والسلام سلسله فبهداه مقتدى نسال الله جل وعلا في مقدمه هذا اللقاء ان يجمعنا مع الانبياء وان يحشرنا في زمره سيد الانبياء اللهم اجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا بفضلك يا رب العالمين ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما أيها الكرام الأحباب الليلة بإذن الله تعالى قصص الأنبياء مش كل قصص هي ومضة مقدمة فقط للأنبياء تعرف لماذا ندرس سيرة الأنبياء في البداية مش هنتكلم عن أنبياء قصة أبو زيد الهلالي تمصمص عليها الشفاه وتقول الله هذا ينفع الأطفال يعني القصة اللي بيسموها الحبكة الفنية اللي يقول لك البداية والنهاية لم تذكر أبدا عن نبي واحد من الأنبياء القصة كاملة مفيش نبي ربنا قال لك عنه أو النبي عليه الصلاة والسلام قال لك عنه اتولد في يوم كذا وكانت طفولته كذا وكان شبابه كذا وبعدين اتجوز فلانة واتجوز فلانة وعاش كده وبعدين مات مفيش إنما عبارة عن عبارة عن ومضات ومضات تنير إلى الطريق يعني عبارة عن ومضات ترير إلى الطريق عارف الطريق إلى الله جل وعلا بتلاقي عمود مش في كل لحظة النور ب... يعني في الطريق مش في كل لحظة بتلاقي عمود لا بين كل عمود وعمود فترة هي برضو كده ومضات في الطريق جزاك الله خير ومضات في الطريق لتسير في طريقك إلى الله جل وعلا يعني إن شاء الله تعالى برضو فبهداه مقتده هي قدوة لك لتسير أيضا إلى الله جل وعلا وأسأل الله تعالى أن يوصلنا إليه أيها الكرام الأحباب بداية إرسال الأنبياء لما انتشر الفساد في الأرض فأراد ربك جل وعلا أن يهدي الأمة رحمة منه تحذيرا للعصاة وبشارة للمؤمنين المتقين كما قال الله جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين مبشرين ومنذرين هي دي رسالة النبي عشان كده تعرف لو عست تبلغ عست تدعو واحد إلى الله عست تذكره بالله عست تاخده إلى طريق الله عندك كلمتين البشارة والنذارة لما تقعد معاه تخوفه من ربنا وترفع في قلبه الرجاء في الله جل وعلا تكلمه عن الرحمة وتكلمه عن العذاب تكلمه عن ود الله جل وعلا لعباده وتكلمه عن عقاب الله جل وعلا بالعصي لابد من جناحين تطير بهما إلى الله جل وعلا وهم جناحي الخوف والرجاء أو بعبارة أصح بترتيب أصح الرجاء والخوف كان الناس, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين البشارة قبل النذار فلما تيجي تكلم واحد مش أول ما تقعد معاه جهنم والنار والعذاب لا ابدأ الأول بكلمتين كويسين زي ما سيدنا شعيب لما جه يدعى قومه ده من ضمن الأنبياء سيدنا شعيب لما جه يدعو قومه قال لهم ايه انتوا كفروا وعين في جهنم والعياذ بالله لا اول كلمة قال لهم يا قوم سيدنا شعيب ده خطيب الأنبياء خطيب الأنبياء المفوه يا قوم إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ده انتوا كويسين خالص فبرضه كده لما تلاقي واحد واقف في الشارع يعني واقف مع شلة فاسدة وحواليه البنات وبيتكلم في المحمول وما بيصليش ولا بيعمل أي طاعة قول له يا أخي والله ده أنت كلك حلو اللي ناقصك بس أنت لا بتصلي ولا بتصوم ولا بتذاكر الحج بس انما انت كويس انت موحد الحمد لله ناقصك دول بس كلمه بطريق كويس خش له خشة او دخلة كويسة فأخذ قلبه الى الله جل وعلا الناس دايما تحب البشارة الناس تحب الرحمة الناس تحب الرفق الناس تحب اللين فادخل معهم في البداية دخلة بسيطة دخلة كويسة ترجيه فيما عند الله جل وعلا وبعدين لو ما عملتش تاخد كذا ربنا قال لنا كده لو انتوا قطعتموني تدخلوا الجنة طب لو ما قطعتش تدخل جهنم والعياذ بالله فالأول ابدأ بالجنة ابدأ بال- بالرغبة ابدأ بالرجاء ابدأ بالرحمة ابدأ بالود ابدأ بالحب ابدأ بحاجات تأخذ بها قلب الذي أمامك ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم السداد الله جل وعلا أنزل الأنبياء لما انتشر الفساد في الأرض عشرة قرون ما بين سيدنا آدم وسيدنا نوح انتشر فيها الشرك وعبادة غير الله جل وعلا فأرسل الله جل وعلا نبيه نوح بعد نبيه آدم ليعلم الناس الدين بعد أن ضاع الناس عن طريق الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار صحابي اسمه كده عياض بن حمار قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا إني إني خلقت عبادي حنفاء يعني أنت أصلك إيه أصلك مائل عن الشرك أصلك على الفطرة أصلك على الإسلام إني خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم الشياطين هم السبب عشان كده لما بتسمع كلمة من واحد يقول لك يا عمي احنا ربنا عرفنا بإيه لا مش بالعقل ما بتسمع الكلمة دي على طول احنا ربنا عرفنا بإيه بالعقل لا مش بالعقل بالأنبياء والمرسلين عرفناه بالأنبياء والمرسلين لكن فعلا كان في فطرة موجودة فيك هي دي اللي سيدنا شعيب قالها لقومه دايما في خير في أي واحد يعني جورج بوش لسه جوه قلبه حتة خير الكفر والمشركين والمجرمين جوه قلبه حتة خير بس هو غطاها وأران عليها الذنوب وزاد عليها الكفر وختم عليها بالكفر لكن لسه جوه من الأول لو واحد جه يفحر وينظف ويطلع الخير ينميه يوم بعد يوم ويرويه يروي شجرة الإيمان في القلب تترعرع ويصير مؤمنا هو ده دور الدعاء دور الأنبياء المرسلين أن يفتشوا عن الإيمان في قلب العاصي في قلب البعيد عن الله جل وعلا ويرووا هذه البذرة الإيمانية في هذه الأرض الخصبة التي تصلح للري وللزراعة يروها يروي شجرة الإيمان بيعني ماء الحب في الله ماء الرجاء ماء الخوف ماء الحياة ماء الدين فيأخذوهم بعيدا عن الشياطين كما فعل الشياطين يبقى الأنبياء ضد الشياطين عشان كده أول ما ربنا أرسل الأنبياء بدأت العداوة أول ما ربنا أرسل الأنبياء ظهر الصراع بين الحق والباطل بمجرد إرسال الأنبياء ظهرت السنة الربانية في الأرض الصراع بين الحق والباطل الله جل وعلا أرسل الأنبياء رحمة لنا أنا عاوزك في البداية كده تخيل لو النبي ما كانش جه عليه الصلاة والسلام بلاش كل الأنبياء النبي بس عليه الصلاة والسلام كان زمانك دلوقتي إيه أبناء الفراعنة كان زمانك الأم الفراعنة كان لسه الفراعنة موجودين كان زمانك الأم بتسجد للصنم وبتقول ان اللي هم اول من دعا الى التوحيد هو اخناتون اخناتون اول من دعا الى التوحيد ففين سيدنا ابراهيم اخناتون اول من دعا الى التوحيد امال فين سيدنا نوح امال فين سيدنا ادريس امال فين سيدنا ادم يبقى اول من دعا الى التوحيد اخناتون انت عارف توحيد ايه توحيد الاصنام على صنم واحد هو ده اللي احنا خدناه في التاريخ وإنا لله وإنا إليه راجعون اخناتون دعا الى توحيد الاله الى اله الشمس اعوذ بالله الشمس اللي بتسجد لربنا فده ده إمام الموحدين عند الفراعنة شفت كان زمانك إيه دلوقتي كان زمانك بتسجد للصنم كان زمانك ابطي ابطي بتقول ان عيسى هو الله او عيسى هو ابن الله او ثالث ثلاثة شفت ربنا اكرمك ازاي بعت لك النبي عليه الصلاة والسلام والله يا اخي حبيبي لو قعدت تشكر نعمة ربنا على الاسلام وعلى الهداية الاسلام ما تقضي هذه النعمة شكرها تحب النبي ولا لا تحب ربنا اللي أرسله لك ولا لا سبحانه وتعالى فما من نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليك بعد الخلق والإيجاد أعظم من نعمة الهداية والإرشاد بدأ الصراع بين الحق والباطل هقول لك يا أخي الحبيب في الكلام عن الأنبياء تربية فعلا ربنا قال بعد ما ذكر 18 نبي في سورة أنا في سورة الأنعام قال بعدها أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده يعني انت مأمور كل نبي عمل خير تعمل زيه كل نبي صبر تصبر زيه كل نبي, نبي تعرض للبلاء تنظر لهذا البلاء وتتعلم منه الدرس مش تقول يا رب ابتليني زيه لا فالأنبياء مدارس مدارس أمامك تتعلم منها تخرج من مدرسة إلى لتلتحق في مدرسة ومن أخرى إلى ثالثة لتتعلم طريقك إلى الله جل وعلا فالله جل وعلا بهذه القصص يعلم أن الناس سيتربون بها فعلا القصص دي تربية لنا تربية للدعاء وتربية للمدعوين تربية للكبار وتربية للصغار تربية للبعيدين عن الله وتربية للقريبين إلى الله سبحانه وتعالى فالقصص كما قال الله جل وعلا عنها التي أخذت في القرآن حيزا كبيرا يعني القصص في القرآن لما تيجي تقرأ القرآن كله تلاقي قصص في القرآن يعني تقارب النص ليه آه حلو وخلاص قصة و الله كمان يا رب لا مش كده انما القصة لتعتبر قصة تيجي مثلا واحد ظالم ظلم نبي من الانبياء قتل النبي او لم يقتل النبي القصة دي ليه عشان تعرف ان الطريق الى الله فيه صراع وعشان يعرف الظالم لما ربنا يهلك اللي قبله يعرف انه له نهاية زي ما ربنا قال وانه اهلك عادا الاولى طالما قال الاولى يبقى فيه تانية صح يبقى فيه تالتة فالكلام لنا كلنا لكل ظالم كما اهلك الله عاد سيهلك هذا الظالم كما قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد اهلك الظالمين يبقى الظالم يرتدع الظالم يقف قال الله جل وعلا في سورة هود عارفين سورة هود سورة القصص مليانة قصص قصة سيدنا نوح قصة سيدنا لوط قصة سيدنا شعيب قصة سيدنا هود قصة سيدنا صالح قصة سيدنا إبراهيم قصة سيدنا موسى مليانة قصص في الآخر ربنا قال إيه إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة أو قبلها قال إيه كذلك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة اللي فاتت دي كلها ربنا شوف أهلكها إزاي وهي ظالمة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة يعني القصة اللي ربنا ذكرها لك دي لها فايدتين مهمين جدا الفايدة الأولى إنك يا مظلوم يا اللي تعبان يا اللي بيستهزأ بيك يا اللي الدنيا تعبان فيها يا اللي انت حاسس الحياة كلها كبت اصبر ونهايتك حلوة في الدنيا قبل الآخرة واللي ظلمك واللي تعدى عليك واللي تجرأ عليك واللي طغى عليك واللي أذاك لازم يعرف انه ليه يوم نهاية فالله جل وعلا يربي الناس جميعا إن صحت العبارة بهذه القصص قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ما مش قصة زي ما بيجي يمثله قصة سيدنا يوسف في القرآن او قصة سيدنا موسى او اي قصة يجيبها لك بالحبكة الفنية يجيب لك حاجات مكذوبة عشان ايه يربط لك ما بين القصة لا ربنا قال ما كان حديثا يفترى وبعدين سبحانه وتعالى ما ذكر لك في القرآن من قصص الانبياء الا ما يفيدك الا يفيدك بس ولا ينفعك بس ممكن حاجة ما تجيش يبقى مالكش بقى نفع زي ما قلت لكم قبل كده مرار قبل كده كتيرة يسمع مثلا قصة سيدنا سليمان مع الهدهد تتعلم ايه تتعلم ان الهدهد بيدعو للتوحيد وان سيدنا سليمان مع الملك لم يطغى بل الملك اللي وقف قدام طريق الى الله قدام ذكر الله رماه ورا ظهره يدق مشي لقى الخيول حلوة عارف لما تعدي انت كده عندك خمس ست عربيات تبص عليهم كده الله تنشغل عن ذكر الله المفروض عارف تعمل ايه تقول خلاص العربيات دي كلها لله لو انت جبت محمول جديد وقعدت تبص فيه او تجيب فيه شويه وخدك يومين ثلاثه تتفرج عليه على طول المحمول ده لله المفروض كده تتعلم الانبياء سيدنا سليمان عدى على العربيات على الخيل المسرجه بص عليها نسى يذكر ربنا قال طيب الخيل دي كلها لله إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق كلها لله جاله الهدهد قال له تصدق ان في ناس ما بتعبدش ربنا هم الطائعين كده الطائع يمشي في الشارع يلاقي واحد عاصي او واحد في النص طول ما هو ماشي يقول لك يا اخي مش عارف البنات في كل حته مش عارف اغض بصري يوم التاني الطائع يقول لي يا اخي انا مش شايف حاجه بنات في ايه الناس دول بيتكلموا عن ايه هو مش ده تصدق والله واحد مرة في الجامعة بيجي من بلد آه، اسمها بني عبيد اسمه انا بيجي يجي الجامعة كل يوم بيقول لي والله العظيم انا بقالي اسبوع وانا بروح الجامعة كل يوم عيني ما وقعتش على بنت ايه ده طب وانت وانت جاي المسجد بلاش بس طول اسبوع عينك ما وقعتش على بنت اهو ده بقاله اسبوع بيروح الجامعة من- من السبت لغاية السبت الجاي عينه ما وقعتش على بنت يعني ده عايش في عالم تاني في كوكب تاني هو كده فالله جل وعلا نرجع لموضوع تاني يظهر موضوع البنات ده بقى في الزور فيعني نبعد عنه نرجع للموضوع بتاعنا ان ربنا عز وجل بيذكرك في القصص من القرآن اللي ينفعك بس اللي يناسب ليك بس ما يجيش واحد بقى يسمع قصة سيدنا سليمان مع الهدهد الهدهد بيقول له أحط ما لم تحط به وجئتك من سبأ بخبر يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ما يجيش واحد بقى يسيب ال- الدعوة إلى الله اللي ع- اللي الهدهد بيعلمها لك وكيف حرص نبيه سليمان أنه ينتقل بالدعوة إلى هذه البلدة وكيف أراد هداية الناس وكيف استخدم الملك في الدعوة إلى الله وكيف استخدم ما أعطاه الله جل وعلا من النعم في خدمة دين الله جل وعلا ويجي بعد كل ده يقول لك أنا عاوز أسأل سؤال هو الهدهد اللي كلم سيدنا سليمان كان ذكر ولا أنثى كان يعني ذكر ولا انتهى بقول كده أعوذ بالله يا أخي هي دي اللي نفعتك خلاص هي دي اللي, اللي انت عاوز تستفيد منها هي النملة اللي سيدنا سليمان وهو ماشي كلمته قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنه النملة دي كانت من اللي بيطير ولا ما بيطيرش هو سيدنا آدم لما ربنا أنزله أنزله الأرض كان بسرة ولا من غير سرة انت مالك سكري ولا بسرة ما تشوف اللي في ايدك ففي ناس كده تاخد القصة أي كلام وخلاص ما يستفادش منها حاجة لا انت خد من القصص اللي ربنا علمها لك أرادك الله جل وعلا أن تتعلم بها وأن تستفيد منها قال الله جل وعلا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك سيدنا إبراهيم اترمى في النار النار دي كانت دفاعها قد إيه انت مالك طب سيدنا إبراهيم لما اترمى في النار كان جوه ولا ما كانش كانت درجة حرارة النار كانت قد ايه أسئلة ملهاش لازمة انت بتاخد القصة دي زي ما ربنا قال نثبت به فؤادك سيدنا إبراهيم اتعذب في النار أنا ما اتعذبتش في النار أنا النبي قال لنا امسك بس الدين حتى لو كان جمرة في إيدك إنما سيدنا إبراهيم مسك الدين وكان نار حواليه فجعل الله جل وعلا لها جعله جعل الله جل وعلا له النار ضربا وسلام تكييف ربان انت تستفيد من القصة اللي يثبتك اللي يعينك اللي يهديك اللي يخليك يأخذك إلى الله جل وعلا مش حد يدعي لي كده ولا حاجة الله يعافينا ويعافيك يمكن واحد صادق كده يدعي دعوة تسلك لا مية ولا ينسون ولا حاجة ففايدة القصص أيها الكرام يعني من أهم فوائد القصص حاجتين مهمين جدا الحاجة الأولى تسلية للمؤمنين تربية وقدوة للمؤمنين يبقى حاجة للمؤمنين طيب ربنا بيذكر القصص وأعدائي لا بيسمعوها آه تخ- تحذير وتخويف للمكذبين ليتعظوا لعلهم يرجعون لماذا ندرس حياة الأنبياء لماذا ندرس حياة الأنبياء ندرسهم أول حاجة اللي ربنا قالها لنا للاقتداء بهم آه، ومن ضمن الأه- يعني أهم أسباب التي تدرس بها حياة الأنبياء أيها الكرام أن تعلم أن الطريق إلى الله جل وعلا رغم عورته سهل أن تسلك فيه كما قال الله جل وعلا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما سألوا عن الطريق إلى الله جل وعلا قال الله قال النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ بن جبل لقد سالت عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله عليه تعرف ان ممكن تمشي الى الله جل وعلا بدون معصيه حتى لو وقعت ممكن ترجع ممكن فعلا توصل لربنا بطريقه سهله جدا بباب سهل جدا ممكن ناس توصل لربنا زي ما وصل الأنبياء وممكن ناس توصل لربنا بحبهم للأنبياء من ضمن ومن أهم الأسباب اللي أنا بكلمك بها عن الأنبياء إنك تحب النبي مش النبي محمد بس عليه الصلاة والسلام صلوا على الأنبياء جميعا من الحاجات المهمة اللي الناس غافلة عنها لما يجي يذكر سيدنا موسى سيدنا إبراهيم سيدنا نوح يقول لك عليه السلام لما يجي يتكلم عن النبي يقول عليه الصلاة والسلام طب ليه ما صليتش على النبي ده ممكن تصلي على النبي لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث تخريجه بالضبط رواه البيهقي من حديث أبي هريرة بإسناد صححه الشيخ الألباني قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على أنبياء الله ورسله صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني فممكن بيذكر نبي تقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني تاني معلش سامحونا على ال ال ليست باليد القحة دي لكن نذكر الأنبياء نذكر سيرة الأنبياء أولا لنقتدي بهم لنقتدي بهم ثانيا لأن حياتهم معصومة مسددة موفقة من الله جل وعلا ليس فيها انحراف فتعلم أن الطريق إلى الله جل وعلا يمكن أن تسير فيه بثبات وبدون انحراف وتستطيع أن تصل إلى الله جل وعلا وراء الأنبياء إن أخذت قدمك فوضعتها وراء أقدامهم كذلك آه، هي نبراس للدعاء للدعاء بالذات لأن ربنا عز وجل لما أراد أن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فالدعاء بالذات مثلا آه، نبي من الأنبياء يجي يوم القيامة ما فيش حد يأمن بيه ونبي تاني يجي الأفق والأفق الآخر كلهم أتباعه ده يعلمك ايه يعلمك ان انت ممكن تروح زي ما النبي عمل عليه الصلاة والسلام راح الطائف ما حدش امن بيه بل ضربوه بالعصا ضربوه بالحجارة اغروا به سفهاءهم يروح لحتة تانية يؤمن به اهل البلدة عن اخرها يبقى الدعاء الى الله يتعلمه ان احيانا تروح في بلد تقول كلمتين كأنك بتنفخ في طوب وتروح لحتة تانية تقول محاضرة تحس الناس كلها رقيقة يعني انا يعني مش عاوز بس امبارح كنت في خطبة في السويس ومحاضرة في القاهرة هي هي كان لماذا نحب الله لماذا نحب الله قلتها في الخطبة وكان في حمية أكتر وحاسس إن الناس صحراء ما السويس في وسط الصحراء لهم من الأرض نصيب يعني إ- إ- صحراء رحت في القاهرة ناس كده في المرج ناس طيبين وناس غلابة على قدهم قلت المحاضرة رقت القلوب وأنا قلبي رق وبقيت مل... طب ليه لازم الداعية يعرف كده ان احيانا هيقول لواحد يوقفه الشارع يقول له كلمتين تعالى صلي يجي يصلي معاه جري ويجي واحد تاني يقول له تعالى صلي يستهزئ بيه ويقول له عم الشيخ خدنا على جناحك وابقى بس اسبقنا وابقى ادعينا و... وممكن يستهزئ بيه وممكن يزعق له وممكن يشتمه وممكن يعمل له مشكله يجي واحد يقول له انفق تلاقيه انفق 10000 جنيه مره واحده تاني انفق يا دوب الربع جنيه لازم في جيبه مش راضي يخرج هو كده فالداعية إلى الله لازم يتعلم ان في ناس القلوب متفاوتة والاستجابات مختلفة فالداعية إلى الله لا ييأس ولا ايضا ينظر الى الناس نظرة تفاؤلية فقط لا الناس مختلفة فلازم تتعلم في نبي من الانبياء يجي يوم القيامة زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل ورأيت النبي ومعه الرجلان أ- ورأيت النبي ومعه الرهيط ورأيت النبي وليس معه أحد فرفع لي سواد عظيم فقلت هذه أمتي قالوا لا هذا موسى وقومه فقيل لي انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم قيل انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم قال هذه أمتك وما هم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب من العذاب حديث طويل جميل جدا لكن الشاهد فيه ان في نبي نبي نزل عليه وحي من السماء قعد يدعو الأرض كلها مفيش واحد أمن بيه مفيش واحد جبر بخطره مفيش يعني كنت بقرأ في تفسير إيه، دعوة سيدنا نوح لقومه ربنا بيقول فيها ايه وما آمن معه إلا قليل عارف قليل دول أما جيت أقرأ القليل دول قد إيه أكتر رواية ذكرت بعضهم قال 13 بعضهم قال مش عارف كام و20 بعضهم قال كام حاجة و40 أكتر رواية حاجة و80 يعني تخيل بمعدل كان قاعد فيهم كام سنة 950 سنة 85 أسلموا ب 100 سنة تعرف يعني بمعدل يسلم واحد كل 13 سنة شفت الصبر وسيدنا نوح كان خبير في الدعوة يعني قاعد يدعو إلى الله انت لو قعدت تدعو على المنبر 20 سنة تبقى خبير سيدنا نوح دعوة 950 سنة ومع ذلك لم يسلم بابنه صح يبقى ممكن ما ينفع تصبر نفسك دي كلها سلوى لك عشان الدعاء الى الله يعرفهم ان الدعوة الى الله جل وعلا ممكن ما يسلمش بيك 13 سنة يسلم بواحد ولو اتنين اسلموا مرة واحدة يبقى لازم يصبر 26 سنة على مسلم على التاني صح لو واحد جاء اسلم هو وابنه يبقى يص- 26 سنة صبر عشان تتعلم ان الدعوة الى الله محتاجة صبر محتاجة بذل محتاجة عطاء فالدعاء الى الله لابد ان يتعلمه كذلك نحن نحتاج إلى دراسة قصص الأنبياء في هذا الزمان بالذات لأن هذا الزمان يشبه الغربة التي بدأ بها الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ هو ده زمان الغربة الثانية فتتعلم من قصص الأنبياء بهذه الغربة فتصبر على البلاء لما كنت في غربة ويستهزأ بك قالوا لك مجنون تقول مش مشكلة ما كل الأنبياء اتقال عنهم مجانين النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبقى أنت وأنت غريب دلوقتي قالوا عنك مجنون قصبت الجلابية بتاعتك قالوا يا مجنون تتهبلت أنا طولت لحك اتجننت رحت تصلي في الجمعية الشرعية مع بتوع الدول هتروح في داهية كان في واحد أعرفه أخ ملتزم فاضل إيه يعني التزم هو وكم أخ معاه مرة واحدة كده فكان بيشرب مخدرات هو اللي بيحكي لي فبيقول أنا كنت بشرب مخدرات وكنت بجيبها جملة جملة بقول لي كنت بروح لمكان معين اقول لكم ولا بلاش هو قال لي بروح بالعربية بتاعتي اجيب جملة عشان اوفر ووزع على اصحابي بقول فانا لما التزمت صحابي اللي كانوا معايا قالوا الحقهم الواد محمد اتجنن المخدرات الظاهر خد جرعة عالية لحست مخه لدرجة ان بقى يصلي صدق ده اتجنن ده رسم بقى وبيصلي في ايه في الجمعيه الشرعيه في المنصوره ده مجنون رسمي بيقول والله افتكروا بجد ان انا جننت محمد اللي كان مدوب قلوب العذاره محمد اللي كان يعني النهارده بيتغدى في في القاهره وبكره بيتعشى في اسكندريه ومش عارف يقضي السهره في شرم الشيخ ومع ذلك راح يصلي ده يبقى اتجنن فافتكروا انه اتجنن اول بقى لما تقول عليك اتجنن عارف تعمل ايه تسجد لربنا شكر الحمد لله ده انا من زمان نفسي يقولوا عليا الكلمه دي قعدت اقصر الجلابيه شويه رفعتها فوق الكعب ما قالوش مجنون قلت ارفع شويه كمان ارفع لغايه لما حطيتها في نص الساق قالوا مجنون الحمد لله بقيت زي النبي خلاص سيدنا نوح قالوا عنه ايه مجنون وازدجر بقى مجنون رسمي قالوا عن النبي عليه السلام اللي نزل عليه القران البليغ يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما أنت تلتزم في البيت وتلاقي عمك جه مع أبوك وجه مع خالك وجه مع الأسرة كلها عملوا اجتماع للعيلة عشان يعالجوك من الجنون اللي أنت فيه ده أنت طولت لحيتك ده بقى مجنون يعمل اجتماع عائلة عشان يحلق لحيته لما تلاقي كده افتقر الاجتماع اللي عملوه على النبي عليه الصلاة والسلام عشان يرجع وكلموا عمه وكلموا أصحابه وكلموا كلموا العقلاء كلهم عشان يعقلوا النبي عليه الصلاة والسلام فلما تدرس قصص الأنبياء تتعلم تثبت تصبر لو جالك شوية صداع ولا سخنت تذكر سيدنا أيوب تصبر تذكر البلاء اللي بيضاعف على النبي عليه الصلاة والسلام فيضاعف له الأجر يبقى لما يضاعف عليك البلاء تصبر ده انت لو درجة حرارتك بقت 39 يبقى زادت درجتين النبي يبقى 41 فتصبر على قدر صبرك على قدر صبرك على بلائك على قدر قربك من الأنبياء فتدرس سيرة الأنبياء لتتعلم منهم الصبر لتتعلم الثبات في زمان الغربة قال تعالى احفظ الآية دي قلتها لك في محاضرات كيف تثبت في الطريق إلى الله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد يبقى القصص ليه بتثبتك في الطريق إلى الله تتعرف من خلال قصص الأنبياء على سنة الله جل وعلا في الأرض اللي هي بيسموها العلماء بيسميها العلماء سنة الدفع سنة الدفع مفيش نبي ربنا أرسله إلا وكان له أعداء وهذه العظمة عشان لما تيجي واحد يقول لك الحمد لله كل الناس بتحبني ده يبقى منافق اللي كل الناس بتحبه ده منافق له وجهين مع الوحشين وحش ومع الحلوين حلو يبقى منافق انما بداية العظمة ان يكون الصالحين يحبوك والعصاة يبغضوك ما هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان الص... المؤمنين بيبص لوشه يتلقفوا البصقة من فمه كان في بعض المشركين يقول والله ما كان على ظهر الأرض أحد أبغض إلي من وجه محمد ده عمر بن مسعود لما أسلم بيقول والله في صحيح مسلم والله ما كان على ظهر الأرض أحد أبغض إلي من وجهك الآن أصبح وجهك أحب الوجوه إلي كان في ناس بتكره النبي كان في ناس عاوزة تقتل النبي قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا يبقى لما يكون لك أعداء وانت طيب وانت كويس وانت بتأذيش حد وانت قريب من ربنا ما تزعلش ده الأنبياء كان كده برضه يبقى تعرف الطريق وتعرف ان في سنة اسمها الدفع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اول ما تلتزم كنت انت قبل الالتزام ما حدش بيكلمك ولا حد بيأذيك ولا حد كنت عايش بمزاجك اول ما التزمت بدأ البلاء دخلت السجن والسجن خلي بالك له مواعيد له بتاكل في وقت معين تقوم في وقت معين بتعمل حاجات معينة اول ما التزمت دخلت السجن الاختياري اللي انت دخلت فيه بمزاجك فبتاكل في وقت معين ما انت صايم تتسحر وتفطر وبتقوم في وقت معين عندك صلاة الفجر بتقوم وما تنامش قبل ما تصلي العشاء وبتاكل في وقت محدد وبتتكلم بطريقة معينة لازم تتعلم أن هذا هو الطريق إلى الله جل وعلا ثم أخيرا تدرس حياة الأنبياء لعل الله جل وعلا أن يلحقك بهم أولا وأخيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم هيجي واحد دلوقتي يقول لك يا عمي دول أنبياء نزل عليهم وحي لما تيجي تكلم واحد في الشارع تقول له النبي كان بيعمل كذا يا اخوان يقول لك ده النبي وانت فاكرني زي النبي اه النبي عصام كان بيعمل كذا انما ما انا مش زي النبي ما اقدرش ما هو النبي اللي ربنا ارسله هو اللي قال لك ربنا اللي قال لك يعني زي ما ارسل النبي قال لك لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة يا ربنا هو اللي ارسل الانبياء وعارف هو الذي خلقهم هو اللي قال لك فبهداه مقتدي يبقى ما تقولش ده كانوا انبياء وانا ما اقدرش الانبياء كانوا بشر صح بشر زيك لكن الخصيصة اللي ربنا خصهم بهم ان هم يوحى اليهم قال الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام قل انما انا بشر مثلكم مش حتى بشر بس يعني زيكم برضه لكن الزيادة ايه قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي فالانبياء بشر يمرضون يأكلون يجوعون يغضبون يفرحون ينامون يتزوجون كل صفات البشرية عندهم لكن الله لكن الله جل وعلا اصطفاهم ببعض الصفات هقول لك بعض خصائص الأنبياء بس بعد ال... ت... لازم تعرف أنهم بشر فالأنبياء لما ربنا أرسلهم إلى قو... أقوامهم الأقوام بيقولوا لا لا إحنا عاوزين ملك فربنا قال لهم لو ملك هتستوحشه منه تخيل كده لو ربنا أرسل لك نبي من الجن أو من الملك ما أنت شايفه بيكلمك ده أنت تخاف ده لو واحد قاعد في البيت وقفل على نفسه وسمع الهب ده هيترعب فلو تخيل بقى ال- الملك كان بينزل على النبي عليه الصلاة والسلام يتفصد النبي عرقا في الليلة شديدة البرد لو نزل عليك الملك ده انت تروح فيه انما من رحمة ربنا انه خلاه ايه انه خلاه بشر حتى ر- لما هم سألوا الملك ربنا قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا حتى لو ملك كنا خلاه في صورة بشر عشان ما تستوحش يعني من نعمة ربنا اللي خلاه زيه عشان كده ربنا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه خلق حواء منين من آدم طب ليه ما خلقهاش خلق خاص ما ينفعش تتجوز من الجن أو من الملائكة لا كنت تخاف إنما ربنا خلقها منك عشان يبقى فيه جذب هو ربنا جعل الملأ ال- ال- الأنبياء كذلك بشر ليه عشان ما تستوحش نعمة من ربنا المجرم هيكذب هيكذب لما كان النبي بشر ومحبوب ومصدقينه قالوا له وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء مع كل ده ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل ربنا بيقول لهم بيقول بيقول النبي قل لهم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أنا بشر زيكم قالوا له هات قرآن تاني قال لهم ما اقدرش بدل قال لهم ما اقدرش فالنبي بشر عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بوحي ولا يتحرك إلا بأمر ولا يبلغ إلا إذا صدر الأمر من الله جل وعلا فلا بد أن تتعلم أن الأنبياء بشر لكن الله جل وعلا خصهم ببعض الخصائص هقول لك بعض خصائص الأنبياء أولا أن الله جل وعلا اختارهم قال تعالى الله أعلم حيث يجعله رسالة تستفيد إيه أنت إن أنت لو قعدت تدعي ربنا ليل نهار يا رب كن نبي يا رب كن نبي لو دعيت لغاية نهاية عمرك ده اصطفاء من ربنا خلاص وبعدين ختم ختمت الأنبياء والمرسلون بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام واحد من الأمريكا من المصريين أستاذ جامع أزهري اسمه محمد رشاد خليفة سمعت عنه؟ اسمه محمد أستاذ جامع أزهري مع احترامنا لإخواننا ال- الأساتذة في الأزهر لكن ده أستاذ جامع أزهري سافر أمريكا من 30 سنة ادعى النبوة هناك فبيقولوا له ليه قال لهم لأن ربنا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام حد يعرف الآية اللي, اللي تبين ختام النبوة إيه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال لهم هو خاتم النبيين إنما أنا رسول ربنا قال خاتم النبيين ما قالش خاتم الرسل فأنا رسول هو مش فاهم إن إن كل رسول لازم يكون نبي فقال أنا رسول فخلاص استحلاها وبقى نا- بقى رسول اتصل بيه واحد من إخواننا في السعودية السلام عليكم ال- النبي محمد الجديد محمد رسول خليفة قال له اه قال له طب معاك جبريل اذا كان واحد بقى ادعى النبوة خلاص يبقى يعني ادعى بقى ال- ان يكون جبريل فمهما تدعي طول عمرك مش هتكون نبي حتى اللي كانوا دعوا قبل نزول النبي عليه الصلاة والسلام كانوا عارفين ان في نبي هينزل كان في سبعة اسمهم الحلفاء السبعة مشهورين ايام النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان معروف ان ده زمان ارسال نبي فحلفاء سبعة قعدوا يتحنثوا في أماكن بعيدة عن الناس رجاء أن يكونوا أو يكون الواحد منهم هو النبي لكن الله جل وعلا اختار النبي ليكون خير الخلائق كان حنفاء سبعة ربنا اختار النبي الله أعلم حيث يجعله لسبب اختار النبي بس عليه الصلاة والسلام فالاختيار ليس بيدك إنما هو محض نعمة ومنة من الله جل وعلا فلا تطمع أن تكون نبيا مهما صنعت نعم مين مين نعم
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
فالأنبياء وإن كانوا بشرا إلا أن الله جل وعلا خصهم بعدة خصائص الخصيصة الأولى أن الله جل وعلا قد اصطفاهم بالوحي والرسالة قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته إيه الخصيصة الثانية أن الله جل وعلا عصمهم أثناء تأدية واجب الرسالة عشان ما تقولش إيه إن النبي بشر يبقى يقع في الذنوب وبالتالي لو أنا أطعته أو اهتديت بيه يبقى اهتدي بيه في ذنب من الذنوب لا الله جل وعلا عصمهم فالمنهج معصوم المنهج معصوم ثم لما تعرف أن الأنبياء أن الأنبياء معصومون لما تعرف أن الأنبياء معصومون لا تسيء الأدب معهم لأن للأسف الشديد في الإسرائيليات بيذكروا مثلا لما يجيبوا قصة سيدنا يوسف مثلا يجيبوا حاجات يعني والعياذ بالله فيها فواحش لما جيبوا قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا يعقوب مثلا يعني مثلا يقول لك ان من ضمن اللي اللي يذكر في عند اليهود يقول لك نزل ربك جل وعلا فصارع يعقوب فصرعه يعقوب أعوذ بالله لا عشان كده إن شاء الله تعالى في الكلام عن الأنبياء لم نأتي إلا بالصحيح وسنبتعد عن هذه الإسرائيليات التي تضاد وتخالف ديننا لكن لو ذكرت بعض الأشياء غير الصحيحة سننبه عليها بشرط ألا تخالف ديننا أو ألا تخالف شرعنا من باب حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج من الخصيصة من خصائص برضو الأنبياء الخصيصة الثالثة أو الصفة الثالثة أنهم إن نامت عيونهم فإن قلوبهم يقظانة قلوبهم لا تنام قلوبهم لا تغفى ما بينامش تنام العين والقلب يقظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أنس والنبي نائمة عيناه ولكن لا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم يبقى قلب الأم- النبي صاحي على طول حي متق- متقد متيقن كذلك من خصائص الأنبياء الحاجات دي اللي ربنا يميزهم بها من خصائص الأنبياء أن الله جل وعلا يخيرهم عند الموت عند الموت يخيره تموت ولا تبقى يخيرهم الله سبحانه وتعالى عند الموت و- وظهر ذلك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري لما نام النبي على فراش الموت كان آخر كلامه بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى قالت عائشة فعلمت أنه يخير قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة طبعا لو أنت خيرت هتعوز ترجع لكن النبي يعلم أن ما عند الله خير له فيخير فيتمنى سيدنا موسى لما جاءه ملك الموت وأراد أن يقبض روحه كما في صحيح مسلم فقأ موسى عين ملك الموت فصعد ملك الموت إلى ربه هذا صحيح فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فنزل ملك الموت وقال له إن ربك يقول لك ضع يدك على متن ثور حط إيدك على ظهر بقرة فإن لك بكل شعرة مستها أو غطتها يدك سنة تعيشها كل إي... يعني شعرة تغطها إيدك مثلا مئة ألف مئتين ألف كل شعرة لك سنة بها قال موسى ثم ماذا وبعدين قال ثم الموت قال فالآن نهاية الموت خلاص اقبل ربنا دلوقتي قال النبي فلو كنت عند قبره لأريتكم قبره هناك عند الكثيب الأحمر أو عند الحجرات أو الصخرات عند الكثيب الأحمر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من خصائص الأنبياء أنه يقبر حيث يموت يدفن في المكان اللي مات فيه عشان ما تنفعش انت تقول انا لما اموت ادفنوني في الحته اللي اموت فيها ات- في المسجد ادفنوني في المسجد في الشارع ادفنوني في الشارع في البيت لا هذه خصيصة من خصائص الأنبياء كما قال النبي في صحيح البخاري لم يقبر نبي إلا حيث يموت كذلك من خصائص الأنبياء أن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم يعني أجساد الأنبياء الآن موجودة موجودة فعلا ويمكن ذكرت قصة طويلة لما أراد بعض اليهود أن يصلوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فجاء يهوديان في زمان واحد من خلفاء المسلمين القدامى من حوالي ألف سنة ولا حاجة هجرية فجاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام واستأجر بيتا بجوار القبر وأخذ يحفره في الأرض يرس- يريد أن يصل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام شهد أن الله جل وعلا أرى هذا الخليفة آه، عدة مرات رؤيا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أغثني من فلان وفلان فجمع أهل البلد كلها اللي موجودين في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ ينظر إلى وجوههم مش هم دول اللي شافهم في الرؤيا إلى أن قال لابد أن يكون هناك رجلين قالوا في اثنين جداد جايين زيارة هاتوهم قال فوجدهما هما الذي رآهما في الرؤيا فذهب إلى البيت فوجدهما قد حفر وقد ربى على الوصول إلى جسد النبي الطاهر عليه السلام فحفر هذا الخليفة حول آه، حجرة النبي عليه السلام وصب رصاصا شديدا حتى يمنع الوصول ممن يحاول بعد ذلك الوصول إلى النبي عليه السلام لكن جسد النبي عليه السلام موجود كما هو كما هو وكذلك بقية الأنبياء من خصائص كز- كذلك الأنبياء أنهم في قبورهم أحياء أحياء إزاي يعني بيأكلوا وبيشربوا لا أحياء حياة برزخية لا نعلم كيفيتها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رواه أبو يعلى من حديث أنس بن مالك بإسناد صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم حياة اسمها حياة برزخية ما تعرفش شكلها ازاي الأنبياء أحياء في قبورهم معلش ال- الذي علمية شوية بس ده يعني ايه عشان واحنا بنتكلم عن أنبياء ما نغلطش ونفهم آه، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام آه، يقول في صحيح مسلم مررت ليلة أسري بي على موسى وهو في قبره عند الكثيب الأحمر فإذا هو قائم يصلي في قبره يعني سيدنا موسى مر على سيدنا موسى وعرف النبي قبره قال وجدته قائما يصلي في قبره كذلك آه، من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون ما تركوه يكون صدقة إنما ورثوا لنا جميعا العلم والدين قال النبي عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء حديث في الصحيحين من حديث عمر إن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث ما تركناه صدقة وفي حديث صفوان بن عسال المرادي في سنة أبي داود وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر فإن سمعت كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورثت النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص الأنبياء أن الله جل وعلا أعدهم إعدادا خاصا إعدادا خاصا نعم يعني سيدنا موسى تحمل أن يكلم الله ده إعداد خاص النبي عليه السلام تحمل أن يرفع فوق السماوات أنت لو طلعت تتخنق وتموت سيدنا إبراهيم تحمل أن يقذف في النار وهكذا فالله جل وعلا أعد الأنبياء إعدادا خاصا إعدادا خاصا كذلك أرسل الله جل وعلا من خصائص أرسل الله جل وعلا مع كل نبي من الأنبياء آيات ومعجزات وأكثر أكثر من أرسل الله معهم الآيات والمعجزات هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل نبي ربنا يرسل له آية ومعجزة توافق ما هو فيه سيدنا موسى قوم برعه في الطب يعني في, في, ال- في السحر جاءهم بالسحر سيدنا عيسى في الطب جاءهم بال- ب- بالطب سيدنا محمد برعه في اللغة أرسل معه القرآن عليه الصلاة والسلام وكل نبي أرسله الله جل وعلا بآيات ومعجزات بينات واضحات ليؤمن البشر ليؤمن البشر قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ما من أنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر أو ما مثله آمن عليه البشر وإن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة يعني المعجزة الخالدة بتاعت النبي هي الوحي هي القرآن كذلك من خصائص الأنبياء أن كل نبي إذا رأى رؤيا فهي حق يعني أمر سيقع زي ما النبي عليه الصلاة والسلام آه، رأى قبل أحد أن بقرا تنحر وأنه يضع يده في حصن الحصينة وأن آه، رمحه أو سهمه فيه سلمة فقال فأولتها أولتها أن رجلا من آل بيتي يقتل الحتة اللي في السيف بتاعت قطعت أو في السام أولتها فكان حمزة وأن بعض أصحابي يقتل فقتل سبعون في أحد سيدنا إبراهيم لما شاف الرؤيا إني أرى في المنام أني أذبحك كانت وحيا فقام ليذبحه قال عبد الله بن عباس آه، والحديث حسنه الشيخ الألباني ويروى مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام يحسنه بعض أهل العلم أنه قال كانت رؤيا الأنبياء وحيا تعرف ربنا أرسل كم نبي صح مين اللي قالها جزاك الله خير يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث لصحابه الشيخ الألباني أيضا من حديث أبي ذر قلت يا رسول الله أبو ذر بيسأل النبي يا رسول الله أي الأنبياء كان أول أول نبي مين سيدنا آدم قال النبي عليه الصلاة والسلام آدم فقال أبو ذر أو كان نبيا أو نبي كان قال النبي نعم نبي يكلم نبي يكلم يعني كريم الله كذلك نبي يكلم فقال أبو ذر يا رسول الله كم من الرسل أرسلهم الله جل وعلا قال النبي ثلاثمائة وبضع عشر جما غفيرا وفي رواية ثلاثمائة وخمس عشر يبقى الرسل كام 315 في رواية ثانية فيها قال كم وفاء عدد الأنبياء كم وفاء عدد الأنبياء عدد الأنبياء قد إيه قال النبي عليه الصلاة والسلام مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا مية وعشرين ألف تفهم إيه إن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول الأنبياء اللي يوحى إليهم لكن قد يوحى إليه بوحي من قبله بشريعة من قبله يبقى ده نبي مش بس مش رسول إنما الرسول بيأتي برسالة جديدة الرسل 315 والأنبياء 124000 لذلك قال تعالى حتى عن الرسل اللي في القرآن ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك فعلا في رسل ربنا ما قصهمش علينا بس ممكن ربنا ذكر أو النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبره الله جل وعلا به ذكر الله أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لنا بعضا من أخباره من غير ما يعرفه يعني في أنبياء أو رسل جاءت لنا بعض أخبارهم على سبيل المثال في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت ده نبي هو مين مين النبي ده ما نعرفوش قرصت نملة نبية من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فقال الله جل وعلا أحرقت أمة تسبح بحمد الله هل لا نملة يعني نملة واحدة بس قرصتك حرقت أمة بتسبح بحمد الله كانت نملة وخلاص العلماء أخذوا الحديث ده وقالوا جواز قتل النمل المؤذي النمل الذي يؤذيك إنما نملة ماشية في البيت لا بتكلمك ولا بتعمل لك حاجة تعمل فيها ايه جيب رش النمل والمفيد وال... ان لم تؤذك فلا باس لكن دخلت على السكر ودخلت على ال... على الاكل يجوز لك ان تتخلص منها لكن عموما اللي هتقرص هتموت النمله اللي بتقرص بتموت والنحله اللي بتقرص بتموت احتسب كده يعني النمله داخل في بيت قول يلا يمكن يسبحوا بحمد الله وانا غافل يبقى ذكر الله في البيت ولا ما تقدرش كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة غزا نبي من الأنبياء النبي يقول كده نبي بس غزا نبي من الأنبياء الغزوة دي كانت في بيت المقدس قال فقال لقومه أنا بقول الكلام ده عن نبي إحنا ما نعرفوش بس برضه هنتعلم منه هنقتدي بيه غزا نبي غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل من ثلاث رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها وهو يريد أن يبني بها واحد خاطب ولا عاقد ومستني يدخل الأسبوع الجاي الجمعة الجاية كمان أسبوعين ده لو راح يحارب هيخاف مش هينفع يحارب صح نفسه يفرح فعاوز يحارب ويرجع تاني ده ما ينفعش لازم واحد يبيع الدنيا فالنبي كان ذكي قال لهم ما يجيش يحارب معايا واحد عاقد ولا خاطب لا يتبعني رجل من ثلاث ملأ ورجل بلغ, بلغ أو ملك بضع امرأة ولم يبني بها وهو يريد أن يبني بها ورجل بنى بيتا ولم يرفع سقفه وهو يريد أو ينتظر أن يرفع سقفه عاوز يرجع عشان يتهنى بالبيت فمش مش هيعرف يحارب ورجل له غنم أو له خلفات وهو ينتظر, ينتظر نتاجها أو ولادها السنة تولد مش هيعرف في حد عاوز دنيا اللي عاوز دنيا هيمسك السيف كده يعني خايف إنما عاوز آخرة هيرمي الدرع ويدخل يضرب بالسيف عاوز يموت عشان كده اللي نفع الصحابة كما قال بعض المجرمين المشركين لما طلب هرقل الروم من حاكم من الصين بعث يزدجر هرقل الروم إلى حاكم الصين قال أنجدني بمدد من عندك قال صف لي من تقاتل قال إني أقاتل أناسا يحرصون على الموت أكثر من حرصهم على الحياة قال إنك تقاتل أناسا لو وقفوا أمام الجبال لهدوها فرض منهم بالمسالمة والمساكنة وأعطهم ما يريدون ف النبي ربنا بيذكر لنا قصة عنه انه غزا لا يتبعني هؤلاء الثلاثة ثم قال دخل بقى لبيت المقدس شوف بقى الرجالة اللي رايحين يحاربوا الرجالة بجد رايحين يحاربوا لا في دماغهم فلوس ولا في دماغهم أرض ولا في دماغهم أبقار ولا في دماغهم نساء ولا في دماغهم حاجة خالص هم دول اللي ينفعوا يفتحوا بيت المقدس إنما أنت لسه مش عارف تمسح رقم البت من, من على المحمول مش عارف تجاهد نفسك في انك تمسح الاسم تعرف تجاهد العداء واحد مش عارف يقيم الدين في بيته على سبعة على سبعة مش عارف يخلي اخته تلبس الحجاب واخوه يصلي وابوه يحافظ على صلاة الفجر وامه تسيب التلفزيون مش قادر كيف يطلب من رئيس دولته ان يحكم الدين على 70 مليون مش هيقدر عرفت يبقى اقم دولة الاسلام في قلبك وفي بيتك تقم لك على ارضك ده البداية عشان كده بقول لك يا اخي الحبيب لابد لمن يفتح بيت المقدس أن يتعلم ذلك إنه لازم يكون الدنيا وراء ظهره أتى إلى بيت المقدس في يوم الجمعة بعد العصر خلاص لو جت غربت الشمس ليلة السبت لازم يقفوا 24 ساعة وقوف ما يقدرش يحاربهم فوقف يريد أن يدخل أدخل ولا ما أدخلش لو دخلت مش هكمل لو السبت جه يبقى هقف هيقتلوني ولا ارجع يبقى أنا فرطت من الزحف قال فنظر إلى الشمس وقال لها إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا سمع بقول لي الشمس انت مأمورة بانك تسيري بالفلك وانا مأمور ان افتح البيت المقدس اللهم احبسها عليه ما حبست الشمس الا عليه تخيل شمس وقفت العصر ما تتحركش حتى قاتل فانتصر ودخل بيت المقدس ساعتها غربت الشمس وورد ايضا من الاحاديث عن الانبياء غير المعروفين حديث حلو قوي حديث رواه الدارقطني من حديث ابي هريره باسناد صححه الشيخ الالباني ان النبي عليه الصلاه والسلام قال خرج نبي من الانبياء يستسقي يعني يطلب مطر فاذا هو بنمله رافعه بعض قوائمها الى السماء واحد خرج يقول يا رب المطر يا رب المطر يا رب لقى ايه لقى نمله بتدعي يا رب المطر انا كمان يا رب رفع ايد ورفع ايدين يا رب المطر فقال اللي هو النبي لقوم الذين خرجوا يستسقون قال ارجعوا فقد استجيب لكم من اجل هذه النمله تستفاد ايه ان انت ممكن اللي انت بتاكله الاكل والشرب والارض اللي بتنبت لك والسعاده والفرحه كل ده مش عشان سواد عيونك ده عشان ايه عشان ابوك المسكين اللي قاعد عندك في البيت بتديله فربنا اداك عشان جارك اللي بتديله لقمتين كل يوم ربنا اداك ما تقولش بقى ربنا اداني الفلوس بس بيحبني لا هو كان ربنا ما بيحبش النبي ولا ما بيحبش الصحابه الكرام اللي عاشوا عيشه يعني فيها ضيق لا فتتعلم من كلام الانبياء اقول لك اخي الحبيب في الاخير الانبياء طريقهم واحد الأنبياء طريقهم واحد من لدن آدم إلى نبينا عليه السلام وأتباعهم ينهجون نهجا واحدا الأنبياء طريقهم واحد كل الأنبياء كانوا مسلمين خلاص كل نبي مسلم طب أمال إيه النصرانية واليهودية دي شرائع كما قال النبي عليه السلام في صحيح مسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد وأمهاتنا شتى عارف الأب اللي متجوز ثلاثة أربعة هو أب واحد اللي هو الإسلام أب الإسلام ولا أب لي سواه والأمهات مختلفة شرائع مختلفة إنما في الأصل المرجع واحد الإسلام فكل الأنبياء مسلمون كل الأنبياء مسلمون قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أنا بقول الكلام ده ليه عشان ما تجيش تقول أصل رب... ربنا بيقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون يبقى النصراني اللي بيروح كل يوم الكنيسة يدخل الجنة واليهودي اللي كل يوم بيروح المعبد وحافظ على العبادة بتاعته يدخل الجنة لا ده الكلام ده قبل ما يبعث النبي عليه الصلاة والسلام لأن إذا جاء نبي نسخ ما كان قبله أو جدد ما كان قبله أو أحيا ما كان قبله فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فنسخ كل شريعة كانت قبله وجاء بهذه الرسالة الجديدة التي أكملها الله جل وعلا لنا وأتمها علينا وكان فيها كل خير كان فيما كان قبلنا وكل الأنبياء كانوا مسلمون قال تعالى عن سيدنا نوح وأمرت أن أكون من المسلمين سيدنا نوح وأمرت أن أكون من المسلمين قال جل وعلا عن نبيه موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين قال تعالى عن نبيه عيسى مع الحواريين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون قال الله جل وعلا عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال عن إبراهيم ويعقوب لما وصوا أبناءهم أم كنتم شهداء إذ حضر أو, أو قال تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عن يعقوب وحده أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسم- وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون حتى سليمان لما جاءت إليه بلقيس قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فهؤلاء الأنبياء كل نبي مسلم لكن كل نبي له موقف خاص هو ده اللي هنتكلم عنه إن شاء الله يعني سيدنا نوح موقف مع السفينة وإغراق الأرض سيدنا إبراهيم من أعظم المواقف وقوف أمام نمرود وفي النار سيدنا موسى وقوف أمام فرعون ووقوفه في اليم سيدنا يونس في بطن الحوت سيدنا زكريا في المحراب سيدنا عيسى الميلاد المعجز ومريم البتول سيدنا داوود الأواب الع- العابد سيدنا سليمان في الملك سيدنا أيوب في المرض سيدنا إسماعيل في البلاء إلى آخر ذلك أخيرا أقول لك كل الأنبياء باختيار الله جل وعلا فلا تحقر أحدا لترفع أحدا وإنما بعضهم أفضل من بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بس التفضيل ده مش معناه ان اللي تحت وحش يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تخيروني على الانبياء مع ان النبي قال عليه الصلاه والسلام انا سيد ولد ادم قال الكلام ده ليه لا تخيروني يعني بانتقاص الانبياء لا تخيروني على الانبياء فان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول من تنشق الارض عنه يوم القيامه فاذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أجوزي بصعقة الطور أم أنه أفاق قبلي شاهد الأنبياء كلهم اختيار من الله جل وعلا لكن خيرهم محمد صلى الله عليه وسلم وليس ذلك تقليلا لقدر الأنبياء قال النبي عليه السلام في آخر كلمة في صحيح مسلم عن أبي هريرة فضلت على الأنبياء بست وأعطيت جوامع الكلم وانصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الناس كافة وختم بي النبيون ونلتقي بإذن الله جل وعلا من اللقاء القادم مع قصص الأنبياء في هذه السلسلة التي هي بعنوان فبهداه مقتده إن شاء الله نقاط نتأسى بالأنبياء فيها بداية من اللقاء الماض- القادم وبعد ما ينتهي اللقاء أقول لك تروح تعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة مما نستفيده بإذن الله جل وعلا من سيرة هذا النبي ونبدأ بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى وقدر لنا اللقاء والبقاء نلتقي بإذن الله جل وعلا مع نبي الله يوسف مع نبي الله يوسف أنا كلمتكم قبل كده يعني يمكن بعضكم حضر عن أولي العزم من الرسل سيدنا إبراهيم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام آه، إن شاء الله نبدأ من اللقاء القادم مع سيدنا يوسف لأن الله جل وعلا قال عنه أحسن القصص أحسن القصص عشان برضه الشباب تعرف كيف صبر نبي الله يوسف وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته